السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد الحاج عثمان الحاج عثمان واحد عاش في الخمسينات يعني عاش من سنين طويلة قوي كان راجل فقير جدا ممكن مش لاقي ياكل كان مشتاق لبيت الله الحرام بأي طريقة كان هيموت عشان يشوف الكعبة ويطوف حواليها ويشرب من زمزم ويلمس الحجر الأسود الحاج عثمان كان بيشاركه في الرغبة ديت أربعة من إخوانه وأربعة من أصحابه اللي مش لاقيين ياكلوا هم كمان كان نفسهم يشوفوا بيت الله الحرام بأي طريقة الحاج عثمان هو وإخوانه ما كانوش يا جماعة من السعودية ولا كانوا كانوا من زامبيا من بلد اسمها زامبيا من إفريقيا وقرروا ان هم يروحوا باي ثمن طب هيروحوا ازاي وهيجيبوا نفقه منين وهيركبوا ايه قرروا ان هم يروحوا مشي على رجليهم وكل ما بلد يقفوا فيها يشتغلوا فيها بحيث ان هم يجيبوا نفقات سيرهم واكلهم وشربهم للبلد اللي بعدها في خلال ثلاث سنين ونص كانت الرحلة دي انتهت ثلاث سنين ونص عشان يوصلوا لبيت الله الحرام أثناء الرحلة وهم في الطريق ثلاثة منهم ماتوا واحد مات بضربة شمس أثناء السير واحد مات بلدغة حية الحاج عثمان نفسه هو كمان لدغته حية ولكن ربنا نجاه على ما وصلوا إلى البحر الأحمر وعدوه للناحية الثانية كان ثلاثة منهم ماتوا لما وصلوا عند ميناء جدة أو عند المكان بتاع جدة أو عند بحر جدة اللي هو الناحية بتاعت السعودية كان الرابع بيلفظ انفاسه وبيحتضر وهو بيقول للحج عثمان بلغ ربي عني التحيه واخبره اني مت مشتاقا الى بيته ويموت الرابع ويكمل الحج عثمان الرحله لوحده بعد ثلاث سنين ونص سير الى الله سبحانه وتعالى لغايه ما وصل الى بيت الله الحرام ويحكي هذه القصه يا جماعه في ناس مشتاقه لربنا للدرجه ديت في ناس مشتاقه لبيت الله الحرام لهذه الدرجه في ناس الشوق ملأ قلوبها لهذه الدرجه درجة عشان توصل لربنا وعشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى يعني معقولة إنسان قلبه اتملى هذا الشوق لبيت الله الحرام لما الواحد يفتكر يسأل نفسه ليه ليه منظر مطار جدة والطيارات جاية من كل دول العالم تقرأ أسماء اللي على الطيارات من كل دول العالم منظر ميناء جدة والسفن جاية من كل دول العالم ليه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا القصة اللي فاتت دي تصديق لهذا القول من الله سبحانه وتعالى يأتوك رجالا على رجليهم وكلمة رجال من الرجل برضه ممكن يبقى لها معنى تاني ان الرجل عشان تمشي لازم تكون حره من القيود فالانسان اللي يقدر يقطع لربنا المسافه دي لازم ما يكونش في رجل القيود لازم يكون مكسر كل قيود محطم كل القيود اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى اسال نفسك ليه ليه ما انتش مشتاق زيهم ليه ما انتش مشتاق زيهم انك تروح البيت الله الحرام ليه ممكن رغم انك انت معاك المال او مش معاك المال هو احنا لما رحنا هناك كل اللي هناك كان معاهم فلوس بل اكثر اللي هناك كانوا اصلا سبحان الله العظيم منهم اللي ما كانش معاه فلوس فلوس يركب مواصلات اصلا داخليه جوه البلد اللي هو ساكن فيها وربنا جابه ربنا لما اراده جابه لو ربنا ارادك هيوديك لو ربنا ارادك هيوديك هناك ومش هيحرمك لو ربنا ارادك سبحانه وتعالى هيوديك سيدنا ابراهيم وإذ يرفع إبراهيم ال... وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل لما ربنا رفع لما إبراهيم رفع لربنا القواعد ربنا رفعه للبيت المعمور في السماء السابعة لو ربنا أراد إنه يرفعك هيوديكي لو أراد إنه يرفعك هيوديك لو أراد إنه يقيمك جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما لو أراد إنه يقومك بقى يفوقك بقى هيوديكوا البيت الحرام ليه يا جماعة ليه الناس اشتقت واحنا ما اشتقناش ليه الناس راحت واحنا ما رحناش لغايه دلوقتي افتكر لما مصعب بن عمير وقف في غزوه احد مسك الرابي يمينه اتقطعت مسكها بشماله ما, ما بصش على ايده ما جراش ما هربش ما بصش للنزيف اللي يقينا المتدفق من ايديه مسكها بالشمال اتقطعت ما قالش ده الاثنين اتقطعوا مسكها ما بين رقبته وصدره لغايه ما اتقتل بعد كذا سنه وقف جعفر بن ابي طالب في مؤته مسك الرايه يمينه اتقطعت ما بصش لايديه ولا للدم اللي ناسف منها مسكها بشماله برضه اتقطعت برضه مسكها بين رقبته وبين صدره لغايه ما اتقتل ما سالتش نفسك ليه نفس الموقف اتعمل ليه الاثنين عملوا نفس الموقف رغم ان الرسول ما قالهمش اعملوا كده لانهم نفس الهم نفس الشوق للجنه نفس القلب لو قلبك شبه قلوبهم هتعمل زيهم لو قلبك شبه قلوب اللي, اللي راحوا على رجليهم لبيت الله الحرام هتعملي زيهم لو جه في قلبك اللي جه في قلبهم هتعمل زيهم ما سالتوش نفسكم لما ابو دجانه رمى نفسه من على باب الحصن عشان يتفتح واتقتل ومات شهيد على باب الحصن بعدها البراء بن مالك برضه رمى نفسه من على باب الحصن واتقتل ومات شهيد بعدها واحد صحابي فتح مصر رمى نفسه من على باب الحصن ليه مين اللي قال لهم يعملوا كده وهم كانوا متفقين على كده وما حد منهم كان عارف ان التاني عمل كده لا ده هو لما القلب تشابه الفعل تشابه هم عارفين ان لا يمكن حد هيدخل في رحمه ربنا ورا الباب ده باذن الله الا لو الباب ده اتكسر يبقى الباب ده لازم يتكسر لازم يتكسر بدمي لازم يتكسر برقبتي لازم يتكسر باي شيء الباب ده لازم يتشال لما كلهم كانوا نفس الهم عملوا نفس الفعل لو احنا قلوبنا اشتاقت لبيت الله الحرام والله ربنا هيودينا ربنا هيحملنا هو الذي يسيركم مش الطيارات هو الذي يسيركم مش التاشيرات والجوازات هو الذي يسيركم مش السفن والعربيات هو الذي يسيركم لو اراد هيوصلنا بس لو اشتاقت قلوبنا فعلا جايين من رحله من اعظم لا ده اعظم رحله ممكن تبقى على وجه الدنيا كلها جايين من اروع وامتع واعظم واجمل رحله على وجه الارض جاي اكلمكم عن رحله طوفان المشاعر اللي احنا كنا فيها يا اخواني جاي اشوقكم وجاي ادعوكم بس انا جاي ادعوكم الوقت لايه انا جاي ادعوكم لعمره رمضان بقى يا جماعه رمضان اللي بيننا وبينه خمس اسابيع اللي يا دوبك عم تقدم التاشيره يا دوبك عم تيجي وجهز نفسك يكون جه جاي ادعوكم لو الوقت قالوا لك الرسول عليه الصلاه والسلام الرسول رجع تاني مكه الرسول رجع تاني مكه رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيلوا كم البكاء والطيارات والحجز عليها والحجز على العمره والحجز على الذهاب باي طريقه طب الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك دي فرصه لسه مفتوحه قدامك حج عمره في رمضان كحجه معي هو الكلمه اللي احنا نقف عندها كلمه معي مع رسول الله فرصه يا اللي كان نفسك انك تشهد الغزوات مع رسول الله وجيت بعد ما الرسول مات عليه الصلاه والسلام يا اللي كان نفسك انك انت انك انت تاخدي مكان وضوء النبي عليه الصلاه والسلام عشان تبقي خدت حاجه بس في جسم النبي عليه الصلاه والسلام وما لحقتيش النبي يا اللي كان نفسكم تشوفوه وتصحبوه فرصه لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زالت مفتوحه كحجه معي سيدنا عمر كان بيقول يا ليتني كنت شعره في جنب ابي بكر يا ريتني كنت شعره كده ليه لانه كان مع الرسول في الغار لوحدهم كان معاه معي كلمه معي دي تساوي عندك ايه تساوي عندك ايه الشوق اللي في قلوبنا للذهاب هناك في رمضان عشان ننال ثواب صحبة رسول الله وإن لم نره قد إيه قد إيه يا جماعة محتاجين الثواب ده وأنا في المطار من أول ما الواحد بيدخل بيبعد عن بلده طوفان المشاعر بيتفجر يا جماعة من أول ما بدأت العمران يبعد ونقرب من المطار تبدأ تحس بمشاعر غريبة تبدأ تحس إنك مسافر بس مش سفر دنيا ده نفس مراحل سفر الآخرة يا جماعة ده نفس مراحل سفر الآخرة مش الوقتي مش أنا بقول لكم أيام في الجنة عشنا هناك أيام في الجنة انا جاي اكلمكم عن ايام الجنه قبل الجنه دي في سفر للاخره طيب وانت داخل المطار اول حاجه بتطلب منك ايه كل حاجه حصلت معانا في المطار لقيتها زي دار الاخره كل حاجه قابلتنا في المطار لقيتها نسخه من دار الاخره بالظبط اول ما دخلنا جوازك ده اول حاجه اللي مش هتدخل اصلا من غيره جوازك الجواز ده هو اللي بناء عليه هتدخل يا ما تدخلش دخلت المطار بالجواز طب تاشيره بقى يفتح ويتاكد ان في تاشيره طب اتاكدنا ان في تاشيره نشوف بقى مطلوب للتجنيد ولا هارب من التجنيد بعد كده الامتعه بتاعتك تعدي في جهاز لو فيها اي ممنوعات الجهاز يصفر وفي ممنوعات ممكن تجيب اعدام وفي ممنوعات تخيلوا يا جماعه كل حركه حصلت لنا في المطار افتكرت بقى دار الاخره تخيل انت اول ما تموت وتنزل تحت القبر جوازك ايه الجواز ده ايه الجواز اللي من غيره مش هتعدي للاخره ايه الجواز اللي من غيره ما انتش هتعدي للجنه ايه عقيدتك ده الجواز بتاعك ده اللي هيجيزك ده اللي هيعديك عقيدتك من ربك وما دينك ومن نبيك ده اول سؤال عقيدتك شكلها ايه يقينك شكله ايه من ربك الله كنت مشتاق ليه ولا لا من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كنت بتحبيه ولا لا مشاعرك لما وقفت قدام قبره في المسجد النبوي كانت ايه يا ترى وانت واقفه قدامه وانت واقفه اقرب مكان هتوصلي فيه للنبي في الدنيا وانت واقفه قدام قبره في المسجد النبوي يا ترى هتبقى قريبه منه في الاخره زي كده ولا لا يا ترى يا جماعه في ناس بتقف قدام قبر النبي بينها وبينه 5 متر وبينها وبين قلب النبي 1000 سنه يا ترى انت قلبك فين من قلبه والشوق اللي في قلبك قد ايه لربنا سبحانه وتعالى رحله الجواز بتاعك جوازك ده اول حاجه بعد كده التاشيره ايه التاشيره دي تعرفوا يا جماعه ان مفيش حد بيدخل الجنه من غير تاشيره ازاي البطاقه في بطاقه بيبقى مكتوب فيها وده ورد بها اثار كثيره بل وردت في احد روايات الاحاديث ان ان تدخل الجنه ولا لا وتدخل من انهي باب ولو تدخل من كذا باب ابواب ايه سيدنا ابن عمر الرؤيه اللي شافها لما اخذته الملائكه على حافه بئر عميقه وفيها نار ملتهبه وقالوا له لم ترع الح- الرؤيه المشهوره لابن عمر في روايه تانية رايت كان في يدي بطاقه واني في الجنه وكلما اشرت الى مكان في الجنه طارت بي البطاقه معاك بطاقه بتقول انك انت تتمتع باي نعيم فكل ما تحب تروح اي مكان في اي جنه من الجنات تطير بهذه البطاقه التاشيره معاك ولا لا تاشيرتك تخيل لما تتسال يوم القيامه تاشيرتك فين تاشيرتي انت هارب من التجنيد ولا ايه انا ايوه الجنديه لدين الله ده انا كنت مادي الخدمه العسكريه لا الجنديه لدين ربنا كان دين ربنا بيتحارب وانت كنت جندي من جنوده ولا لا بعد كده تخيل وانت امتعتك بتعدي من على الجهاز الجهاز بتاع كشف الممنوعات في الدنيا في جهاز صحيفتك بتعدي عليه لكشف الذنوب في الاخره تخيل كده لو جهاز صفر وصفر على ذنوب شكلها ايه تخيل رعبك وقلقك وتوترك وندمك شكلها هيبقى ساعته ايه شكلها ايه تخيل لو عديت اول ما تعدي تدخل على الكافيتيريا بتاعه المطار اللي كان بنص جنيه بره ب 10 جنيه جوه واللي كان ب 2 جنيه بره ب 30 جنيه جوه واللي كان ب 5 جنيه بره ب 50 جنيه جوه تخيلوا يا جماعه احساسك يوم القيامه وانت شايف واحد بي... النبي بيمد له ايده وبيسقيه بايده عليه الصلاه والسلام شوفه ميه وانت هتموت يا ريتني كنت دفعت ثمنها كان ثمنها في الدنيا بسيط يا ريتني كنت دفعت ثمنها وانت واقف في حر القيامه والناس في ناس مظلله بسبب صداقتها في ظل عرش الله يا ريتني كنت اتصدقت ده انا ياما كسبت فلوس وصرفتها في الفاضي يا ريتني وانت شايف ناس بسبب القران بيظلهم يوم القيامه يا ريتني كنت اهتميت بالقران يا ريتني يا ريتني يا ريتني اللي كان في الدنيا بسيط الوقت بقى غالي قوي بقى ما حدش يعرف يجيبه وبعد كده اول ما تدخل المسجد بتاع المطار انت والفوق بتاعك فانت عايز حد بس يستناك يستناك عشان بس ايه تصلي معاه من اول الصلاه ومفيش حد بيستنى حد اما دخلت مسجد المطار ما حدش راضي يستنى حد عشان انت كبرت الاحرام قلت سبحان الله اذا كان ما حدش راضي يستنى حد في الدنيا امال يوم القيامه مين اللي هيستنى مين حد هيستنى حد يوم القيامه محدش هيستناك بعد كده لما تيجي تدخل الطياره تلاقي اماكن لكبار الزوار واماكن للناس العاديه الكبار دول في المطار بيوروهم انواع الاكل واصنافه ويختاروا بنفسهم الانواع اللي هم عايزين ياكلوها في الطياره التانيين ممكن يجيبوا لهم اي حاجه تخيلوا يا جماعه يوم القيامه الطياره ديت رايحه الفردوس الاعلى والطياره ديت رايحه لعدن والطياره ديت رايحه اصحاب اليمين والطياره انت هتركب في أنهي طياره كل واحد على قد تذكرته على قد فلوسه واحنا راجعين ومستنيين الشنط والطياره كلها واقفه مستنيه الشنط وكل واحد مستني اللي هو عباه واللي حصله يا ترى الحسنات هتيجي ولا ضاعت ضاعت بسبب سيئات ضيعتها يا ترى شنط الحسنات جايه ولا ضاعت بسبب اعمال احبطتها يا ترى شنط الحسنات جايه ولا ضاعت بسبب مظالم للعباد اخدتها يا ترى شنط الحسنات جايه ولا ضاعت بسبب رياء نسفها يا ترى شنط الحسنات جايه ولا ضاعت بسبب من على الله ضيعها يا ترى يا ترى حسناتك جايه ولا مش جايه المطار رحله السفر احنا استعدينا لسفر الدنيا بالجواز والتاشيره والشهاده الجيش والامتعه اللي ما فيش فيها استعدينا لسفر الدنيا بكل حاجه طب سفر الاخره استعدينا ليه ولا لا سفر الاخره استعدادنا ليه قد ايه انا عايز اكلمكم النهارده يا جماعه عن امتع رحله ممكن توجد على وجه الارض عايز اكلمكم عن ايام من الجنه لو واحد دخل الجنه وجه وجه يكلمنا عن الجنه كان في شغل فاكهون بقى كان مشغول باصناف نعيم ملاش حصر فجاي يتكلم هيتكلم عن ايه وهيسيب ايه وهيقول ايه وهيوصف مشاعره ازاي وهو بيتمتع دلوقتي انا جاي اكلمكم عن مشاعر اتعاشت في مكه والمدينه اتعاشت في بيت الله الحرام اتعاشت وجاي اقول لكم قدامكم فرصه تعيشوها يلا اطلعوا يلا قوموا قوموا لربنا سبحانه وتعالى قوموا يا جماعه ده الحجاج والعمار وفد الله استمتعوا اول متعه موت متعه انك ضيف عند ربنا متعه انك حاسس انك ضيف عند ربنا وفد الله لما يجي وفد رؤساء الدول في قمه عربيه في- في الدوله اللي مستضيفاهم بيامنوا الطريق قد ايه بي بي بيعملوا ايه في اللي يحاول يعتدي عليهم بيامنوا لهم اكلهم وشربهم بيريحوهم قد ايه بيجيبوا لهم مطالبهم قد ايه انت وفد من وفد الرحمن انت را... انت رايح ضيف عند ربنا انت رايح نزيل نزيل في هذا المكان في المستشفى الدوليه دهيت اللي بيشفى فيها اي مرض من امراض القلوب او الحوائج باذن الله دي اول متعه يا جماعه احنا جايين من الجنه وجاي اكلمكم بقى بعد ما كنا في شغل فاكهون نعمل ايه نجري على الحجر الاسود ولا ولا نقعد ن- ن- ن- ولا ولا نستلم الركن اليماني ولا نطوف ولا نقرا قران ولا نصلي واحد صاحبي بيقول الحرف ابو 100000 ده كان مش هين على الواحد خالص الحرف ابو 100000 ده والصلاه ابو 100000 دي ولا نروح المدينه نقف نقف في الصف الاول مكان رجلنا ابو بكر وعمر ولا في الروضه نقضي ليله في الجنه ولا نعمل ايه ولا ايه انا جاي اكلمكم عن ناس كانت في الجنه وجاي اكلمكم بعد ما كانوا في اشغال الجنه في شغل فاكهون يا ترى هنبدا بايه ولا ايه من اصناف النعيم بس انا عايز اقول لك حاجه اوعى تسوفي اوعى تاجل اوعى تتردد انا عايزك انا بكلمكم عن حاجه عن عمره رمضان اللي هي حجه مع رسول الله وعن اي عمره في اي وقت تخيلي حج مع رسول الله بيع حته ذهب وحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يا عم هتكمل الحلقه تعمل ايه كفايه كحجه معي قوم يا عم شوف لك اي سكه توصل بها بيت الله الحرام يا عم اعمل اي حاجه وحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تيجي يوم القيامه تلاقي نفسك وسط مصعب ومعاذ وابو بكر وعمر ليه لانك انت كنت مع كنت صحابي صحابي ازاي انت خدت ثواب الصحبه ما اعتبرت في رمضان كحجه معي معي هنعمل ايه يا جماعه قبل البرنامج بدقايق كانوا عارضين عارضين مشهد واحد معدي واحد كبير كده وفيه كلب كده في الصحراء نزل الراجل وملى الخف مشهد مستوحى من من من- من حديث بصيت في المنظر كده في الشاشه و- و- والكلب بيتسيه والله يا جماعه والله الواحد ما يقدر يمسك نفسه يا جماعه قلت يا ربي يا رب الواحد ممكن يكون يعني مجتهد في الدعوه او بيحاول يعمل حاجه في الدعوه وممكن الراجل ده يبقى ربنا يتقبل منه عني ما تعرفش ايه اللي هيقبل ما تعرفيش ايه اللي هيقبل ممكن عمره رمضان دي تبقى اكتر حاجه في ميزانك ما تعرفش ما تسيبش حاجه اتفتحت قدامك يا جماعه لا التسويف كفايه تسويف بقى احد اخواننا كان معانا هناك في العمره وهو بياكل بياكل اكل لحمه ورز عضمايه فجاه وقفت في زوره بلعها في ال... وقفت في ال... في ال... في, ال... في البلعوم ده هو. وقفت فيه كان بيموت بدا ي... بدا ينزل دم يعني كانه بيرجع دم فبدا خلاص قال انا ميت هو خلاص كله ايقن ان هو ميت فبدا يقول انا مش عارف اعمل ايه بيحكي لنا بعدها انا, أنا طب اوصي اقول وصيتي ولا اقعد اذكر ربنا انا عاي- عايز يلحق كل حاجه فاتته هيلحق ازاي هيلحق ازاي في الوقت ده اوعى تاجل اوعى تسوف احسن هتندم بكره حته عضمايه 4 سم وقفت بسببها عملوا له عمليتين منظار وقعد في المستشفى هناك يوم ونص بسبب حته عضمايه 4 سم بس يعني ايه افتكرت قول الله سبحانه وتعالى وطعاما ذا غصه اللي مش هيلاقوا عمليات تتعمل لهم عشان تنزل منظورهم اللي مش هيلاقوا مناظير حديثه تنزلها اللي مش هيلاقوا مستشفيات تستضيفهم لغايه ما يروقوا هنعمل ايه يوميها هنعمل ايه قدام ده هنستنقذ نفسنا من عذاب ده بايه عمره في رمضان كحجه معي هتجيب الثواب ده منين طول السنه هتجيب كلمه معي دي في ايه تاني ايه اللي انت قريته فيه كلمه معي تانية ايه الفضل اللي انت هتجيب به الثواب ده تاني فوقوا يا جماعه فوقوا شيلوا غشاوه الفلوس كده من على عينيكم شيلوا غشاوه المشاغل وهعمل ايه اي حاجه تتعمل اي حاجه روح له هناك ويعمل لك اي شيء عايزين نعرف ايه المتعه اللي هناك من اول المتعه متعه الثواب متعه انك انت مش بتتعامل بقى في مكه ب ب- بعشر حسنات 10 اضعاف و100 و700 100000 الصلاه ب 100000 صلاه الجنازه ب 100000 جلسه الضحى ب 100000 حرف القران ب 100000 حرف تخيلوا يا جماعه تخيلوا الواحد كان بيتخيل كده يعني اعلى من ليله القدر في المضاعفه الواحد دخل الحرم قال يعني انا دلوقتي في ليله القدر بس ليله القدر لما الفجر بيطلع غصب عنك بتنتهي ليله القدر اللي هناك انت اللي بتنهيها بنفسك لما بتخرج طب مين اللي يخرج ويسيب المكان ده اي تاجر ملياردير يقول لك في حياتي ثلاث اربع قفزات هم اللي طلعوني الثلاث اربع قفزات دول ممكن يبقوا ثلاث اربع عمرات في رمضان يا جماعه عايزين نقوم بقى الجو في رمضان في الحرم لا يوصف لا يح من من جده الروحانيه ياما ناس اتغيرت واتقلبت في عمره انا عايزك تعيش المتعه متعه متعة الثواب متعة الحسنات مش أي حد ربنا بيسيبه يركع مش أي حد بيسجد مش أي حد بيتفتح له باب باب, باب بيته الحرام مش أي حد بيطوف ده اصطفاء واختيار يا جماعة متعة إن ربنا اختارك وانت بتطوفي كده عارفه ان ملايين كانوا عايزين يجوا بس انت اللي جابك متعه ان ربنا اختارك يا ترى كام ايد اترفعت هناك في الحرم من يوم ما سيدنا ابراهيم اذن في الناس ليوم القيامه ترى كم ايد اترفعت ونزلت باجابه دعاء يا ترى كم هم فرج هناك يا ترى كم مره اتشرب زمزم هناك واجيبت الدعوات يا ترى كم واحد فتح عليه هناك يا ترى كم فتح نزل من الله على الناس اللي هناك وعلى الدعاء اللي هناك يا ترى يا جماعه يا ترى مين اللي ضيع الفضل اللي هناك ده متعه ان ربنا اصطفاكي ان ربنا اختارك انت انك دعيتي دعوه هنا ربنا اراد انه يستجيبها منك هناك وداكي انك كنت هنا ممكن معكش فلوس ولكن وداك عشان يفتح عليك ويفتح على قلبك متعه التغيير متعه انك تتغيري متعه انك ترجع انسان تاني في العمرة اللي فاتت فضل ومنة الله بنات لبسوا نقاب نساء لبسوا نقاب شباب التزموا بفضل الله احد الشباب بيقول بيقول انا انا دي احسن حاجه حصلت لي في حياتي بس يعني مش عايز يقول احسن شيء حصل لي في حياتي هو اللي حصل لي ده هو اللي انا كنت فيه في الايام اللي فاتت دهيت احد الشباب بيقول لي بيقول لي انا كنت يعني ما فيش بنت في المدينه اللي انا فيها ما كلمتهاش السجاير يعني كنت اعتقد انها زي السكاكين اللي تحت جلدي الوقت كل ده ولا حاجه عنده ولا شيء بالنسبه له سبحان الملك الجليل وفي نهايه العمر قبلها بيوم ولا يومين احدى الامهات الفاضلات تشوف رؤيه تشوف رؤيه اسال الله ان تكون رؤيه صدق وهي في الرضا المشرفه والنبي يجي عليها عليه الصلاه والسلام ويقول لها بشريهم بشر الدعاء اللي في هذا الفوق بشريهم ان ربنا تقبل انها عمره مقبوله باذن الله سبحانه وتعالى وان ربنا تقبل تعبهم بشريهم وفي الرؤيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف ونصلي وراءه وراء النبي عليه الصلاه والسلام في الروضه المكان اللي كان صحابه الرسول ممكن يقفوا يصلوا فيه اسال الله ان تكون رؤيه صدق تخيلوا يا جماعه تخيلوا المتعه اللي هناك الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك استمتعوا من هذا البيت انا قاعد اقول متع متع متع ايه الدليل انها متع استمتعوا حديث صحيح استمتعوا من هذا البيت فانه هدم مرتين ويرفع في الثالثه استمتعوا هو العباده دي متعه ايوه زي ما عبد الله بن عمرو بن العاص قال للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله دعني استمتع من قوتي وشبابي انا عايز اتمتع بشبابي في طاعه ربنا انا مش عايز اتمتع بشبابي بالمعاصي والشهوات واللهو اتمتع بيها بالطواف وطاعه ربنا الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول لربنا اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي يعني ايه يعني خليهم سلام لا يا جماعه سلام دي اللهم عافني في سمعي وبصري وبدني ده ده دعاء تاني عافني في سمعي عافني في بصري عافني امال ايه متعني بسمعي وبصري وقوتي ده ده يا جماعه يعني افضل اطيعك بهم يا رب لغايه ما اموت فمن تمتع بالعمره الى الحج تمتع بالعمره اه لان هو بيبقى فيه رخص ودنيا يا جماعه عشان العمره وبعد كده يطوف ولما يحل وبعد كده يرجع يحج تاني ويطوف تاني متع متع يا جماعه فمن تمتع مين فينا اللي عايز يستمتع ببيت الله والرسول ما قالش استمتعوا بهذا البيت استمتعوا من من دي لما احط قدامك وليمه واقول لك خدي منها على قد ما تقدري الوليمه اللي هناك في مكه مش موجوده في اي مكان تاني على وجه الارض حتى يا ترى هيبقى نصيبك منها قد ايه يا ترى يبقى فتح ربنا عليك فيها في رمضان ده هو قد ايه يا ترى يا جماعه هيفتح علينا فيها قد ايه استمتعوا يا امه محمد من هذا البيت فانه هدم مرتين وينفع في الثالثه يعني ايه يعني الحقوا ده فرصه قبل ما تروح البيت ده هيترفع الكعبه هتترفع الكعبه والحجر الاسود هيرفعهم ازاي تخيلي تخيل لو انت مسافر مثلا سنتين ثلاثه فتقول لوالدتك بقى اكلك يا ست الحاج اعملي لي اعملي لي مثلا اكل كتير قوي عشان اكل منه اصل انا هفضل سنتين ماكلوش استمتع بقى من اكل امك قبل ما تسافر اهو استمتع من هذا البيت قبل ما يترفع قبل ما ما تلاقيش كعبه اصلا قبل خلاص ما الكعبه تزول من على وجه الارض ترفع الى الله سبحانه وتعالى استمتعوا من هذا البيت متع متع متع نستمتع بيها يا رسول الله نستمتع بيها اول متعه استمتعوا بالدعاء متعه الدعاء يا انك رايح قصر كريم يا جماعه ربنا كريم قوي كريم ال200 مليار دولار اللي عند بيل جيتس من ربنا والمليارات اللي كانت عند اوناسيس من ربنا والمليارات اللي عند كل الملوك وكل الرؤساء وكل الاثرياء من ربنا كريم كريم ممكن يدي بلا حساب سبحانه استمتعوا بعمرك ما هتعرف يعني ايه فاني قريب اجيب قد هناك عشان كده سيدنا ابراهيم عليه السلام ما بيذكرش في القران مع الكعبه الا وهو بيدعي دايما مكان ابراهيم مع الكعبه في القران يبقى دعاء ربنا اني اسكنت من هذا الم... من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا صلاه ربنا فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم رب اجعل هذا البلد امنا رب اجعل هذا بلدا امنا ليه لانه عارف ان دعائنا مستجاب مفيش لحظه هناك تعدي من غير دعاء الدعاء وكل اللي دعا به ابراهيم رغم انه ادعيه رهيبه استجيبت فعلا يا جماعه استجيبت فعلا استمتع استمتع بدعاء ربنا استمتع بدعاء المستجاب للمجيب هو لولا ربنا مجيب كان علمنا الدعاء المستجاب لولا ربنا مجيب كان فتح لنا الاماكن المقدسه دهيت عشان نروح وندعيه ويستجيب لنا هناك لولا ربنا مجيب وكريم سبحانه وتعالى الحقي الحقي دوقي متعه الدعاء وانت بتطوفي حوالين الكعبه دوقيها في حياتك ما تسوفيش ما تاخريش قاتل الماء اول ما العالم قال له اطلع على ارض الصحبه الصالحه ما تاخرش طلع لو كان اتاخر يوم واحد كان ضاع نفذ نصيحه العالم نفذ الوصيه يا جماعه اسعد بن زراره تاني شخصيه كانت السبب بعد مصعب بن عمير في اسلام اهل المدينه مات بعد شهور من هجره النبي عليه الصلاه والسلام لو كان اتاخر سنه كان راح فين كان ضاع يا جماعه ذي البجادين لو ما كانش اتدر في الهجره للنبي عليه الصلاه والسلام كان مات لو كان اخر اسابيع كان مات من غير ما يشوف النبي عليه الصلاه والسلام عايزين نبتدر عايزين نلحق يا جماعه مش عايزين ناجل مش عايزين نغير مش عايزين نسوف بقى كفايه بقى كفايه تاجيل لما الواحد بيطوف حوالين الكعبه انت رايح هناك ايام فانت عايز تطوف وتصلي وتختم اهل مكه كثير منهم قاعدين في بيوتهم ما بيعملوش كده فانت تستغرب جدا ليه لان انت جاي يومين وبس يومين وبس فانت عايز تستغلهم هو انت لو اعتبرت الحياه يومين وبس مش هتنامي من العمل الصالح عايزين نفهم ان الدنيا دي يومين وبس الدنيا كلها كده يبقى تاجلي ليه يبقى اتاخر ليه روح اطلب من ربنا كل اللي انت عايزه متعه الدعاء استمتعوا من هذا البيت يا امه محمد استمتعوا من هذا البيت نستمتع بايه استمتعي استمتعوا بمتعه العوده للوطن ازاي ازاي ان ارجع لبيتي ايوه ازاي واذ جعلنا البيت مثابه للناس مثابه الناس هيرجعوا تاني هيرجعوا فين يا رب هو ده بيتنا يا رب هو ده وطننا يا رب يا جماعه مش ربنا اخذ العهد علينا كلنا واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم عارفين ده كان فين ده كان في مكه في وادي عرنه في عرفات يا جماعه كان في مكه فالبيت مثابه للناس يعني انا رجعت لك يا رب انا جيت تاني اهو يا رب انا عرفت وطني ومكاني وبيتي يا رب استمتعوا بالمنافسه استمتعوا من هذا البيت بالتنافس كل وقت هتدخلي في الكعبه هتلاقي الناس بتعبد ربنا ليل نهار اي وقت هتفكري تعملي فيه اي طاعه هتلاقي الوف مؤلفه سبقتك واحد جالي في الحرم المدني قال لي انا انا اول مره افهم يعني ايه اول مره افهم يعني ايه عبيدك سواي كثيرون اول مره اعرف يعني ايه الكلمه دي يعني ايه ان انا انا فين وسط كل دول استمتعوا من هذا البيت استمتعوا بالمنافسه بقى يا جماعه استمتعوا من هذا البيت استمتعوا من هذا البيت استمتعوا بالطواف الطواف تخيل وانت بتطوف كده المكان ده هو اللي كان ابن عمر بيطوف فيه وعروه بن الزبير جاي له بيقول انا عايز اتجوز بنتك ما ردش عليه ما رضاش يرد عليه بعد الطواف قال له يا بني كنا نطوف ونحن نتخايل الله بين اعيننا استمتعي وانت بتطوفي المكان ده اللي لما الكعبه غرقت في السيل عبد الله بن الزبير طاف سباحه عشان ما يبقاش حرم من الطواف استمتعوا والمشهد اللي ما بيروحش من صدري مشهد سيدنا موسى وهو قافل وده بايديه وبيجري على بيت ربنا الحرام وله جؤار جؤار الى الله بالتلبيه جؤار الى الله بيجأر بكلمه لبيك اللهم لبيك وانت بتطوفي وقاعده تفتكري الصحابي اللي كان لما يجي مكه يطوف بعدد ايام عمره ليه لانه عايز في كل يوم من حياته يلاقي في صحيفته يوم القيامه طواف حوالين بيت الله الحرام يبقى مرتبط حياته كلها وايامه كلها بالطواف حوالين بيت الله الحرام وانت بتطوفي افتكري ان الجزاء من جنس العمل ايوه يا جماعه يطاف عليهم بانيه من فضه وكواب ويطوف عليهم ولدان مخلدون ليه الطواف ده ممكن ياما بيطوفوا بيطوفوا في الكعبه ويرجعوا يطوفوا ما بين محب الله ورضوانه سبحانه وتعالى استمتعوا بالطواف الجزاء من جنس العمل سواء عند اهل الجنه واهل النار يا جماعه على قد ما هتشتغلوا على قد ما تاخدوا يا اخواني احنا على مشارف رمضان خلاص خلاص هي قضيه اسابيع وشويه وهتبقى ايام وشويه وهتبقى ساعات وشويه وهنبقى من سابق الزمن في رمضان عشان نعبد ربنا سبحانه وتعالى انا عايزك دلوقتي تبدا تفوق تبدا تعرف ان الدنيا شغل حتى اهل النار الجزاء من جنس العمل ربنا بيقول جزاء وفاقه ها جهنم كانت مرصاده ليه ياما ترصدوا للمؤمنين ذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ليه لانهم ما كانوش بيزيدوا الا كفر على كفر كل حاجه هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه مذلوله مكسوره زي ما كسروا زي ما كسروا الصحابه زي ما حاولوا يهينوا الصحابه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه ليه لان هم كانوا بيعملوا لغايه النصب في الدنيا في حرب الاسلام يوم القيامه يبقى اشغال شقه مؤبده في جهنم والعياذ بالله تصلى نارا حاميه ليه يا ما لبسوا بلال اضرع الحديد يا ما كووا راس خباب بالسيف المولع نار لغايه ما يسقط مغشي عليه يا ما كووهم بالنار يا ما حطوا مكوه النار على عين زنينه لغايه ما عمت عينها رضي الله عنهم تصلى نارا حاميه زي النار اللي عذبوا بها المؤمنين تسقى من عين آنية ياما كانوا بيجيبوا ام شريك ويشربوها عسل ويسيبوها ثلاث ايام مرميه في الصحراء عشان تموت من العطش تموت من العطش النهارده هيسقوا بقى من عين آنية قصاد العطش اللي عطشوا فيه المؤمنين ليس لهم طعام الا من ضريع قصاد التجويع ثلاث سنين في الشعب ياكلوهم ورق الشجر ويروى ان خديجه ماتت بسبب الجوع وتسقى من عين آنية ليس لهم طعام الا من ضريع لا يس- جزاء من جنس العمل كل حاجه ده في ايات النار وايات الجنه كل كلمه طواف يبقى يطوف عليهم ويطاف عليهم جزاء اشتغلوا يا جماعه اشتغلوا يا جماعه اجتهدوا يا جماعه موسم الاجتهاد جه اهو احنا خلاص على مشارف الاجتهاد احنا في اخطر شهرين في السنه دلوقتي نهايات رجب وشعبان ورمضان ده اخطر فترات السنه كلها دي نقله السنه كلها يلا يا جماعه قوموا اجتهدوا يا اخواني استمتعوا من هذا البيت استمتعوا استمتعوا بالحجر الاسود لما تدخل كده وتشوف الحجر الاسود الحجر الاسود قدامك اهو ايه ده ده حجر ده حجر منين حجر من الجنه حجر من الجنه الحجر الاسود ده ده كان ايه في الجنه الاسود ده كان ايه كان حجر في نهر من انهار الكوثر كان حجر في قصر من قصور حجر من المرجان ولا الذهب ولا كان ايه ده وبقى كده ليه بسبب الذنوب الذنوب تخلي ده كده الذنوب يبقى احنا الذنوب عامله في حياتنا ايه حياتنا اسودت بسبب الذنوب حياتنا اتلمت بسبب الذنوب ليه ربنا نزله مع ادم مش معنى الحجر ده نزل مع ادم سيدنا ادم كان في الجنه وبسبب معصيه خرج من الجنه للدنيا ربنا اراد انه يذكره الجنه كان شكلها ايه نزل له حجر واحد من احجار الجنه نزل له حجر واحد بس حطه قدامك يا ادم قارن ما بينه وبين احجار الدنيا قارن ما بينه وبين الدنيا قارن ما بينه وبين اي حاجه في هذه الحياه كان ايه اللي يستاهل ان الواحد يفقد ده وايه الثمن اللي يدفع عشان الواحد يرجع المكان اللي جه منه ده وايه المقارنه ما بين الدنيا والاخره عشان ما حدش يتفتن بيها يا جماعه الحجر الاسود بيفكرنا قد ايه ذنوبنا خطر خطر خطر على حياتنا الحجر الاسود بيفكرنا بالجنه ده جاي من الجنه الجنه يا رب ده البدايه ده البدايه في المكان ده والجنه الجنه يا جماعه واجعلني من ورثه جنه النعيم ايه الوراثه دي الجنه فيها وراثه ايوه ازاي يا جماعه لو كل واحد من المسلمين دخل الجنه وخد مكانه في الجنه عارفين هيتبقى من الجنه قد ايه فاضي قد ايه فاضي يعني يا جماعه ده بعث النار نسبه دخول النار بالبشريه 999 في الالف كل واحد منهم قبل ما ربنا يخلقه خلق له مكان في الجنه وهو اللي ابى وراح على جهنم والعياذ بالله بعد ما كل المؤمنين يدخلوا الجنه وياخدوا مكانهم يفضل فاضي من الجنه 999 في الالف اماكن دول مين اللي هياخد ده يعني برج كبير سكننا في اوضه في شقه منه مين اللي هياخد الباقي مين اللي هيورث الباقي العلماء يقول لك من ورثه يعني مكان الكفار اللي ما دخلوش هذه الجنات مين اللي هياخد الملك الرهيب العريض الواسع ده كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل كل ثمرة فيها شيء مبهر كل ثمرة تشد نظرهم كل ثمرة فيها شيء عجيب يعني إيه يا جماعة يعني كل ثمرة فاكهة فيها جديد كل ثمرة فاكهة فيها حاجة مبهرة جديدة مش كل قصر بقى امال كل قصر وكل طقم مجوهرات وكل شجرة وكل نعيم من نعيم الجنة المختلف ومقام من مقامات الجنة المختلف يعني في الدنيا لما تدخل محل عصير ولا فاكهة تلاقي فاكهة مثلا حلوة طب واللي بعدها شرحه واللي بعدها شرحه شرح في الجنة مفيش شرحه في الجنة مفيش حاجة شبه حاجة كلها مبهرة ومذهلة مين اللي يفرط في دي حجر الاسود استمتعوا من هذا البيت استمتعوا بتذكر الجنة والنظر لقطعة منها في الحجر الاسود استمتعوا يا جماعة متعة ايه انت ماشي تلمس الركنين تتحط الخطايا تطوف تعلى الحسنات تدعي تتنزل الاجابات انت ماشي وسط المكان ده تصلي جنازه ب 100000 صلاه تصلي سنه ب 100000 صلاه تصلي فريضه ب 100000 صلاه يعني لو قعدت عمرك من وانت عندك 10 سنين لغايه ما بقى عندك 65 سنه تصلي كل يوم الخمس فروض في الجامع تلحق فرض واحد بس فيهم في الحرم متعة ايه؟ متعة ايه دي؟ مين اللي يضيع المتعة دي ويفرط فيها؟ استمتعوا استمتعوا استمتعوا بفتح الله في الحرم لما الواحد يجي يسعى كده يفتكر سيدة هاجر سيدة هاجر كانت بتجري بتدور على الفتح اول واحدة سعت المكان ده كله اصلا كان ثمرة جهاد اسرة اب وإيه اب وام وابن ثمرة جهاد اسرة بذلت حياتها لربنا المكان ده كله طلع المكان ده كله بقى سيدة هاجر وهي بتجري من الصفا للمروة مستنيه فتح عايزه شويه ميه عايزه سعد في مكان والفتح جه في مكان وسعد في وقت والفتح جه في وقت تاني وسعد عشان سبب والفتح جه بسبب تاني سعد ما بين الصفا والمروه والفتح جه بره الصفا والمروه مش جواهم في زمزم سعد سبع اشواط والفتح ما جاش وهي بتسعى الفتح جه بعد ما قعدت وحطت ايديها على خدها وسمعت نشيغ اسماعيل صوت حشرجه صدره كانه بيحتضر سمعت الفتح هي سعد بتسعى بتدور على الفتح شويه ناس معديين يدوها ميه الميه جت من تحت الارض متفجره يا جماعه الفتح هناك جاي جاي بس ما تعرفش فين وازاي وامتى ما تعرفش لما تمشي كده وتبص للكعبه تفتكر ايه تفتكر واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ابراهيم رفع البناء ده لله سبحانه وتعالى انت رفعت ايه انت رفعت ايه ايه البناء اللي انت رفعته لربنا ايه الحاجه اللي انت رفعتيها للاسلام ايه ابراهيم رفع ده ربنا رفعه البيت المعمور حتى بصمه رجليه وهو بيبني البناء ده لغايه الوقت محفوره هناك عليه الصلاه والسلام كان ربنا بيقول لكل واحد بيطوف لا يمكن اثر العمل لدين الله يروح ابدا بصمته اهي اهي بصمه من بصمات ابراهيم في نصره دين الله فين بصماتك فين بصماتك ايه البصمه اللي انت هتموت وتسيبها ايه يا جماعه يا جماعه واحنا بنطوف هناك وبنسعى هناك طوفان مشاعر يا اخواني طوفان بتطوف الكون كله بيطوف حواليك بتطوفوا ملائكه السماء السبعه وحول العرش بيطوفوا معاك الكل بيطوف والكون بيطوف استمتعوا من هذا البيت استمتعوا استمتعوا من كل حاجه في بيت الله الحرام استمتعوا بالعزه عزه الاسلام ازاي وانت داخل مكه كده لا قبل ما تدخل مكه وانت بتطوف وانت بتطوف المكان ده اللي خضاب جرى على النبي ويقول له يا رسول الله انا تستنصر لنا والمكان ده اللي حاولوا يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام فيه عليه الصلاه والسلام والمكان ده اللي حاولوا يضربوا النبي وعثمان وابو بكر فيه والمكان ده اللي رموا صلاه جزور على النبي فيه والمكان ده اللي خدوا خبيب منه عشان يروحوا ي- يقتلوه عند التنعيم فيه والمكان ده والمكان ده النهارده واحنا داخلين يافطه كبيره عند اول مكه ممنوع دخول دخول غير المسلمين الله اكبر مفيش يافطه على وجه الارض زيها غير اليافطه اللي على باب المدينه طريق غير المسلمين وطريق المسلمين ايه ده ايه العزه دي اول ما نزلنا في الفندق ونزلنا نعمل عمره مع بعض تخيل بقى واحنا رايحين ماشيين في الشارع لبيك اللهم لبيك لبيك واحنا في الطياره والطياره كلها بتقول لبيك اللهم لبيك طلعت تترج من التلبيه تخيلوا ايه العزه دي في مكان على وجه الارض ممكن نمشي فيه في الشارع ليل نهار نهتف لبيك اللهم لبيك كده في مكان على وجه الارض كده يا جماعه تخيلوا يا جماعه العزه استمتعوا بعزه الدين استمتعوا من هذا البيت استمتعي من هذا البيت اعملي اي حاجه وحج مع رسول الله اعمل اي حاجه وحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي اي حاجه وروح ارفع ايدك مع اللي رافعينها الوقت هناك اعمل اي حاجه وروح اسعى مع الصفا وبين الصفا والمروه زي اللي بيسعوا الوقت اهو حالا اهو وانت قاعده تسمعي وانا قاعده اتكلم هناك ناس كام دمعه نزلت من خشيه ربنا كام دمعه توسل ورجاء ورجاء في رحمه ربنا العظيم ربنا رحمها واجابها هناك كام يا جماعه ملك هناك في مكة والمدينة كام استمتعوا استمتعوا بلبس أقدس لبس على وجه الأرض كلها لبس الإحرام أقدس لبس وأشرف لبس وأعظم لبس استمتعوا من هذا البيت استمتعي استمتعي بزمزم متعه زمزم متعه شرب زمزم احد مشايخنا ربنا يبارك فيه يا رب احد مشايخنا راح هناك وكان الاطباء من الحاله المرضيه الشديده بتاعته كتبوا له علاج كيماوي ياخد علاج كيماوي راح هناك قعد 40 يوم 40 يوم عايش على زمزم وعلى التمر 40 يوم رجع هنا ما شاء الله لا قوه الا بالله ولا اي شيء بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى استمتعوا بزمزم استمتعوا بمعجزات الشفاء بسبب زمزم استمتعوا بالتضلع من زمزم والتضلع من الطواف والتضلع من بيت الله الحرام استمتعوا بكل حاجة الدعاء والفتح وال- وال- والتنافس وال- واستمتعوا ب- بالعودة للوطن مرة تانية مثابة للبيت ربنا بيقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وربنا بيقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قيام هتقومك هتقومك يا اللي في غيبوبة يا اللي انت في غيبوبة لسه يا اللي انت في غيبوبة روح عشان تقوم عشان لما تلاقي الدعاء بيقول لك قوم يلا قومي تقدر تقوم تقدر تقف على رجليك تنصر دين ربنا عشان لما ربنا يقول لك قوم الليل قم فانذر تقدر تقوم طب ليه قياما للناس ليه اول حاجه لان اكتر حاجه بتشيل الناس وبتقعدهم ايه ذنوبهم ذنوبنا اكتر حاجه مقعدانا هناك الذنوب بتحط فترجع قائم لله اكتر حاجه بتشيل الناس ايه الفقر فقير مش قادر اتحرك مش قادر اطلع مش قادر اعمل حاجه فقير حتى كلمه فقر من كسر العمود الفقري فبيجيب شلل في الجسم كله فقير هناك بيحط الفقر كمان قياما للناس بعض العلماء قال اي تقويما للناس هيقوم عوجك هيقوم قلبك هيقوم قلب جوزك هيقوم عوج ابنك او بنتك قياما للناس واذا اظلم عليهم قاموا اي وقفوا قياما للناس وقفه فرصه للوقفه فرصه انك تقف مع نفسك وتعيد حساباتك انا جاي منين ورايح فين وايه اللي انا بعمله ده وما ينفعش استمر اكتر من كده قياما للناس يا جماعه ربنا ليقيموا الصلاة بتروح تقيم الصلاة فربنا يقيمك على قد ما هتقيم الصلاة ليه على قد ما يقيمك قياما للناس يعني واحد كان في غيبوبة وقام لله قياما للناس يعني إقامة لدنيتهم ولمعاشهم ولحياتهم لأنهم أقاموا الصلاة هناك فربنا يقومهم معاني كتير أوي أوي أوي اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم تهوي دي فيها معنى السقوط وقياما فيها معنى القيام بتروح لربنا خلاص مش قادر يا رب ربنا يقيمك ويرفعك ويعليك يا وفد الرحمن المنتظر في رمضان يا قوامين حوالين بيت الله الحرام في رمضان يا اللي ربنا هيصطفي دموعكم من وسط دموع البشر عشان تنزل على ارض الحرم في رمضان يا اللي ربنا هيصطفي هيصطفي بقكم من وسط البشر عشان تشرب زمزم من هناك في رمضان يا اللي ربنا هيصطفي رجليكم عشان تسعى مكان رجلين هاجر بين الصفا والمروه في رمضان يا اللي ربنا هيصطفيكم عشان تستمتعوا استمتعوا من هذا البيت وحتى المدينه اللي ربنا دعالها بالبركه ضعفين مكه استمتعوا يا جماعه يوم ما زرنا يوم ما زرنا شهداء احد يا جماعه والوفد كله الدنيا كانت بتضج بالبكاء اللي تاب واللي رجعت لربنا واللي قررت تلبس نقاب واحنا واقفين على يميننا 70 شهيد من شهداء احد على يميننا يا جماعه 70 رضا من رضا الجنه على يميننا ناس اتقطعت حمزه هيجي يوم القيامه طالع من الحته دي شايل كبده وهو رايح للنبي ومصعب هيطلع وهو شايل ايديه الاثنين ورايح للنبي وعبد الله بن جحش هي- هيطلع وهو شايل جسمه اللي اتقطع في احد ورايح للنبي وانت هتشيلي ايه وانت هتشيل ايه جبل الرمال لما نزل من عليه 40 رامي اتهزمنا في احد 40 واحد عصوا ربنا حصلت الهزيمه والمليار و200 مليون واحد اللي بيعصوا ربنا دول هيفوقوا امتى وهيقوموا امتى وهيرجعوا لربنا امتى سبحانه وتعالى واحنا واقفين لما كان في جنازه الفجر والواحد قام قايم يمشي وراها لغايه قبور البقيع طلع تجري حافي ورا الجنازه يا جماعه انا نفسي اتقطع الجنازه بتجري انا حاسس الناس مش شايلين حاجه رغم ان النعش كتير جدا الناس بتجري بتجري الجنازه الواحد نفسه اتقطع واول ما دخلت البقيع لقيت نفسي حوست 10000 صحابي مدفونين في المكان ده 10000 صحابي قتلوا نفسهم في عبادة ربنا 10000 من اطهر البشر على وجه الارض مدفونين في الحته دي الواحد حاسس انه مكسوف وبعد كده قال بيت رسول الله مدفونين في المكان ده اطهر خلق الله رضي الله عنهم جميعا بقى كده دخلنا مكان الدفنه القبر الشرعي اللي في السعوديه قبر يرعبك بارتفاع جسم ال- الدفان واقف القبر مغطيه يعني هو جواه وضيق جدا وبعد ما حفر القبر يحفر بالجنب حفره تانية يدخل الجثه فيها ويقفل عليها بالطوب وبعد كده يردم ال 2 متر دول قلت ايه ده؟ ايه الغفله اللي احنا فيها دي؟ عايزين نفوق يا جماعه استمتعوا استمتعوا بالوقوف قدام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا ما بنروحش هناك زياره للقبر ابدا احنا بنروح زياره لمسجد النبي عليه الصلاه والسلام وما دام زرنا المسجد هنزور قبر النبي عليه الصلاه والسلام لان العقيده اهم حاجه عقيدتنا واتباعنا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اهم حاجه واقف قدام النبي يا ترى في ك- مسافه قد ايه بينك وبين قلبه وبينك وبين سنته انت قريب منه الوقت بس بجسمك انما يا ترى بقلبك يا ترى بقلبك يا ترى بهمك يا ترى بصحيفتك بينك وبينه قد ايه يا ترى بجهدك بينك وبين مقامه في الجنه قد ايه هتتحرمي من رؤيه النبي في الجنه هتتحرم من صحبته في الجنه ازاي رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتعوا من هذا البيت يا رب يا رب ارزقنا عمره في رمضان يا رب يا رب ارزقنا عمره في رمضان يا رب يا رب لا تجعلنا من المحرومين يا رب عمرة في رمضان كحجة معي يعني العمرة لما اتحط معاها رمضان بقت حجة امال رمضان بقى ثوابه في باقي النوافل شكلها ايه العمرة بقت حجة ثواب حجة معي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيلوا ثواب الصحبة ده شكله ايه تخيلوا يا جماعة جو الحرم في رمضان الناس اللي, اللي بتتقلب حياتها وتتغير في رمضان فرصة يا جماعة ان احنا نطلع وان احنا نقوم الوقت يقول لك يقول لك يا عم ده اللي بيروح العمرة يا عم بيوقفوا في المطار ويبهدلوه فين والله يا جماعة لو قفنا لا في داخل ولا في خارج وكل الكلام ده اوهام يقول لك يا عم ده هناك خطر يا عم انفلونزا خنازير يا جماعه يا جماعه نسبه انفلونزا الخنازير في السعوديه ممكن اقل دوله في العالم الاسلامي كله يعني اللي عايز يروح لمكان امن يهرب للسعوديه يا جماعه ده وفد الرحمن نتكلم فين اليقين الوقت لو واحد عنده شلل ما يقولش يا رب اشفيني ليه فين اليقين لان اهل الاسباب قالوا ما ينفعش اهل الاسباب يقولوا ما ينفعش يبقى ربنا ما عادش يقدر هي الاسباب دي ربنا عملها عشان تحكم تحكم البشر ولا تحكم قدره الله سبحانه وتعالى اللي, اللي اتعمى ما يقولش يا رب يا سلام اللي جاب السرطان ما يقولش يا رب يا حبيبي اللي في اولى كليه وابوه فقير وهو فقير وعايز يتجوز ما يقولش يا رب ده من معاني قول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به بعض السلف قالوا من معانيها اللي عايز يتجوز يدعم الايه دهي يدعم الايه دهي طالب مش طالب فقير غني قول يا رب قولوا يا رب يا جماعه قولوا يا رب يلا يا جماعه يلا نقوم يا جماعه نحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدش يفوت الفرصه دي مع اي حد مع اي شركه يكون فيها دعايه طبعا على الشرط اللي احنا عاملينه باذن الله ان لازم حد يدلنا على ربنا وحد يتابعنا هناك وحد يهتم بينا هناك نروح يا جماعه هناك نروح نتضلع من بيت الله الحرام نروح نقرب من ربنا سبحانه وتعالى والا اللي خايف ده يجي يوم القيامه يقف قدام رسول الله على الحوض يقول له انت ما رضيتش تروح ليه ليه ولما تقف قدام ربنا في العرض على الله انت خفت تجيلي انت خفت تيجي حوالين بيت الحرام خوفوك المرجفين خوفوك المرجفين خوفوكي المرجفين اللي في ميزانهم كل واحد خاف يروح هناك خوفوك والملايين اللي بيروحوا هناك وبيطوفوا ما خافوش ليه اشمعنى انتوا اللي خفتم وش معنى دول ما خفتهمش انتوا عارفين ليه ده مش لانك انت خفت ده لان انا ما اخترتكيش في الدنيا ده لان انا ما اخترتكش في الدنيا ده كان حرمان وانت ما كنتش عارف ده كان حرمان وانت ما كنتيش واخده بالك اللي عايز ربنا يختاره يروح يا جماعه ما يخافش يا جماعه يروح لربنا اقبل ولا تخف على بيت الله حج مع رسول الله ايام ايامنا في الجنه كنت بحاول اكلمكم عن ايام الواحد في الجنه وايامنا في الجنه ايام الجنه الحلوه الجميله اللي عشناها في رحاب جنه مكه والمدينه المكان الوحيد اللي فيه حته من الجنه على وجه الارض المدينه والمكان الوحيد اللي فيه حجر من الجنه على وجه الارض مكه انتوا مستنيين ايه مستنيين ايه قومي قوم قوم يلا على بيت الله الحرام شوف اتصرف اعملي اي حاجه ولكن من الوقت بكره ان شاء الله يا جماعه بكره باذن الله نجري على بصوا يا اخواني يعني باذن الله سبحانه وتعالى الواحد طالع في في رمضان رمضان باذن الله عمره ولكن والله العظيم يا جماعه يعلم الله يعلم الله سبحانه وتعالى يعني الواحد لا يعلن عن هذه العمرات والله العظيم الواحد يعني انا مش هقول لكم ما, بخ... ما بناخدش فلوس ده انا هقول لكم ان احنا مديونين لغايه دلوقتي من العمره اللي فاتت مديونين احنا لغايه دلوقتي من العمره اللي فاتت عشان مريض سرطان يطلع عشان مريض كذا يطلع عشان واحد يعني يعني عنده عذر شديد يطلع عشان واحد مش لاقي وهيموت عشان يطلع يطلع مديونين من العمره اللي فاتت ومع ذلك يعني مش مش قضيه من لا يا اخواني دي رساله دي قضيه اني لكم رسول امين نحن لكم دعاء امناء امناء على دينكم عايزينكم تزيدوا وتقربوا من ربنا سبحانه وتعالى والله يا اخواني الواحد لما كان بيروح لوحده كان يعني مشاعر ايمانيه جباره ولكن سبحان الله يعني الواحد هيشوف نفسه والناس تضيع ما ينفعش يا جماعه عشان كده باذن الله سبحانه وتعالى انا عايز ان شاء الله ان احنا نعمل العمره دي باذن الله سبحانه وتعالى تصلب اي حد من ضمنها احنا طالعين باذن الله سبحانه وتعالى شيخ امين والشيخ مسعد انور باذن الله يبقى في دروس يوميه وفي درس قبل العمره كده باذن الله يعني في حاجات جميله كده والعمره تتعامل مع بعض باذن الله يعني انا مش هبقى موجود كل ايام العمره فيها لان طبعا انتوا عارفين دروس رمضان وعارفين ظروف رمضان ولكن ابقى موجود فيها باذن الله سبحانه وتعالى يعني هاجي فيها ان شاء الله وهبقى في جزء منها باذن الله سبحانه وتعالى والجزء اللي ابقى موجود فيه باذن الله يعني يعني نبقى مع بعض في بقى في الدروس وال... والعمره مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى حج مع رسول الله حجي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدش يضيع الفرصه ديت هيبقى فيها ان شاء الله باذن الله على الاقل حتى الان باذن الله خمس اماكن لمرضى السرطان والفشل الكلوي وال يعني ذوي الظروف المرضيه الخاصه باذن الله سبحانه وتعالى عشان ما يبقاش احنا طالعين وسايبين الناس ديت لا باذن الله سبحانه وتعالى لازم لازم كلنا كده نحاول ان الامه كلها ما تتحرمش من الثواب ده وما تتحرمش من الفضل العظيم ده باذن الله سبحانه وتعالى يعني يعني خلاص يعني كده تقريبا شبه اعلنا عليها الرقم بتاعها اعتقد انكم هتلاقوه في يعني في حاجه كده مع الحلقه او يعني الله اعلم يعني هيبقى طريقتها ايه باذن الله ولكن يا اخواني هذه باذن الله يعني اشهد الله انها لوجهه واشهد الله انها ممكن تكون خلاف هوى الواحد تماما تماما تماما تماما ولكن ربنا اغلى عندنا من حياتنا وربنا اغلى عندنا من روحنا والله يا جماعه وكل ما ترك من اجل الله سبحانه وتعالى لا شيء في ذات الله ولا شيء في جنب الله واي دنيا الواحد سبع عشان ربنا سبحانه وتعالى ولا اي حاجه في, في ذات ربنا سبحانه وتعالى وفي جنب ربنا الواحد يتمنى والله العظيم والله يا اخواني لو دعا ربنا زي عبد الله بن جحش ان ربنا سبحانه وتعالى يميت الواحد وهو مقطوع الانف مجدوع الاذن يعني مبقور البطن ممزق حتت من اجل الله سبحانه وتعالى ومن اجل ربنا ومن اجل نصرة دين ربنا ومن اجل رضا الله سبحانه وتعالى والله العظيم يا اخواني اشهد الله ان الواحد لا يتمنى غير انه يموت ممزق عشان ربنا سبحانه وتعالى يجي يوم القيامه قدام ربنا كده يلاقي نفسه متقطع فربنا يقول عبدي لما فعل بك هذا فاقول فيك يا رب فيك يا رب احنا عايشين عشان ربنا وبس مفيش لنا في حياتنا هدف غير ربنا بس مش تزكيه بس دي الرغبه اللي الواحد حاسسها في قلبه ودي الرغبه اللي الواحد حاسسها من اخوانه عايشين عشان ربنا وعشان الناس تعرف ربنا وعشان الناس تعبد ربنا قبل الحلقه والواحد بيصلي ركعتين الواحد ما كانش قادر يمسك نفسه من البكاء نفسي نفسي الناس كلها تروح تعمل تحج وتعتبر وتعبد ربنا وتسجد لربنا وتعرف ربنا وتحب ربنا وتعيش عشان ربنا سبحانه وتعالى مهما كان الثمن مهما كان الثمن من حياه الواحد مهما كان الثمن من جهد الواحد مهما كان الثمن من كل انسان قام يناضل من اجل دين ربنا في الامه عايزين تقوموا بقى يا شباب قوموا بقى جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس عايزين تروحوا عشان تقوموا بقى تقومي تنصري دينك تقوم تنصر دينك تقوموا تعملوا حاجه للاسلام تقوموا تفوقوا الناس عشان كلنا نلحق الفردوس الاعلى باذن الله تقوموا عشان نلحق شربه من ايد النبي عليه الصلاه والسلام على الحوض عايزين رمضان الجاي يكون رمضان جديد يعني انا من النهارده يا اخواني المفروض ان انا بدات سلسله فعليا ولكن يعني الموضوع ما يعني اللي هي سلسله رمضان جديد ان ازاي رمضان الجاي يبقى رمضان مختلف عن اي حاجه حصلت واي رمضان جه ويبقى بدايه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى ومن اكتر الحاجات اللي ممكن تخليه رمضان جديد عمره في بيت الله الحرام في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله لبيك يا ربنا لبيك يا ربنا لبيك يا ربنا اللهم اخلصنا لك اللهم اجعلنا مخلصين لك مخلصين لك سلما لك اللهم اجعلنا من جندك المخلصين اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك ولا تجعل في حياتنا إلاك اللهم لا تجعل سعينا إلا لوجهك اللهم يا ربنا ارضى عنا فإن لم ترضى عنا فاعف عنا اللهم يا ربنا ارضى عنا فإن لم ترضى عنا فاعف عنا اللهم يا ربنا ارضى عنا فإن لم ترضى عنا فاعف عنا عفوك ورضاك يا رب غفرانك يا رب اغفر لنا وتب علينا يا رب ارحمنا يا رحمن يا رحيم يا رب اللهم اعصم جوارحنا من ان تعصيك اللهم تب علينا توبه لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا اللهم انا نسالك الهدى والسداد اللهم اجعلنا ننطلق اليك كسداد السهم يا رب العالمين يا رب يا رب اخلص اعمارنا لك وجهنا وجوهنا اليك واخلصنا اعمارنا لوجهك الكريم فتقبل منا وتب علينا وافتح علينا وانصرنا واحفظنا واغفر لنا وارحمنا واهدنا واجبرنا وعافنا وارزقنا وارفعنا يا رب ملناش غيرك يا رب ملناش غيرك يا رب ملناش إلاك يا رب أغثنا يا رب أنقذنا من أنفسنا يا رب أعنا على أنفسنا يا رب نتوسل إليك لا يأتي رمضان فيفتح على عبادك ونكون من المحرومين لا يأتي الثلث الأخير فيفتح على عبادك ونكون من النائمين لا تأتي يأتي الأي... لا تأتي الأيام فيفتح على عبادك بالصيام ونكون من المفطرين يا رب يا رب لا يفتح على عبادك بالجهاد والطاعة ونكون من المتخاذلين يا رب يا رب املأ, املأ حياتنا بما ملأت به حياة السابقين أعمر قلوبنا بما أمرت به قلوب الصديقين يا رب أعزنا بطاعتك اهدنا إليك صراطا مستقيما يا رب يا رب بلغنا رمضان واجعلوا فتحا علينا وعلى الأمة يا رب بلغنا رمضان على أتم ما ترضى به عنا واجعلوا فتحا علينا وعلى الأمة يا رب يا رب وسدد كل الدعاء إليك فيه يا رب وافتح على الأمة بالهداية والنصرة فيه يا رب يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
يا نفس توبي توبي يا نفس توبي يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي واستغفر الله رب العرش وابتهلي توبي فالذنب فاض ويوم الحشر مقترب والعلم عند الله الواحد الأحد توبي فوضت أمري ودمعي سال منهمرا أن تستفيض النفس من حقد ومن حسد تخشعي يا نفس ولترضي بقسمته لترتقي في